مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث يوحنا 17 شوفوا بيقول ايه ناخد بعض كلمات زي مثلا انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته انا اظهرت اسمك للناس الكلام الذي اعطيتني قد اعطيته الى اخره أنا مجدتك على الأرض المسيح مجد الآب على الأرض مجده في كلامه ومجده في حياته وأعطى الناس صورة جميلة عن الله الآب في عمقه في روحه في قداسته في قدرته بيقول لك السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه هل انت مثلا حياتك تمجد الله بيقول لكي يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات عايز اقول لكم لاهوتيا معنى يمجد الاب انت لا تمجد الاب بمعنى تعطيه مجدا فهو لا ينقصه مجد وليس محتاجا الى مجد الى مجد منك والمسيح قال مجدا من الناس لست اقبل زي اللي بيفتكر ان ربنا خلق الناس عشان يمجدوه ربنا مش محتاج انهم يمجدوه الله قبل ان يخلق البشر ممجد من ملائكته وقبل ان يخلق الملائكه وحينما كان وحده في الكون قبل اي خليقه كان الله ممجدا في صفاته ممجدا بازليته ممجدا بلاهوته ممجدا بقدرته غير المحدوده ممجدا بمعرفته غير المحدوده ممجد بصفاته امال يعني ايه انا مجدتك انا مجدتك يعني اظهرت مجدك للناس ادي معناها كده يعني يعني عرفت الناس بمجدك مش بمجد يعني مجدتك يعني اعطيتك مجدا لا انت تمجد انسان يعني تعطيه مجدا ان لم يكن المجد في ذاته فما تعطيه لهم المجد ليس شيئا زي مره كنت بكلم ناس وبقول لهم شخص سافر بره أخذ دكتوراه هل الأستاذ أو لجنة المناقشة أعطته دكتوراه؟ لا هي لم تعطه علما إنما اعترفت بالعلم الذي فيه فكلمة واحد ياخد دكتوراه من جامعة يعني الجامعة تعترف بالعلم الذي فيه تعترف بأنه فيه مستوى هذا المستوى لكن مش معناه بيدوه بيدوه لا ده بالعكس اللي بيقدم رسالة الناس بياخدوا منه العلم اللي بحثه لكن مش بيدوه على هذا القياس لما يقول اعطي مجدا لله زي ما الكتبة قالوا للمولود أعمى اعطي مجدا لله يعني اعترف بمجد الله مش يعني تعطيه مجدا ولما نقول ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا مش اعطي مجدا يعني تديله مجدا يعني اظهر مجد اسمك القدوس للناس ادي معناه كده على راي الذي قال ما من مره تكلمت اللغه عن اللاهوت الا وقصرت في التعبير الله غير محدود واللغه محدوده فلاسمك القدوس اعطي مجدا يعني اظهر مجده مجدني انت ايها الاب عند ذاتك لما قالها المسيح يعني اظهر هذا المجد انا مجدتك على الارض يعني انا اظهرت مجدك على الارض اظهرت صورتك الجميله اظهرت قدرتك العجيبه بالمعجزات اظهرت صورتك الجميله في الحياه التي عشتها أظهرت إنك خالق أظهرت إنك موجود في كل مكان أظهرت عدلك أظهرت حبك للناس على الصليب بالفداء أنا مجدتك على الأرض أظهرت مجدك على الأرض بحياته بكرازته بمعجزاته بقدرته هل أنت تمجد الله كصورة له هل تمجد الله في حياتك أم من يرى أعمالك يجدف على الاسم الحسن ما هو حاجة من حاجتين هل أنت تمجد الله في خدمتك تنشر ملكوته تنشر الإيمان به في بنائك للملكوت هل الله هو هدفك وجعلته هدفا للناس أم أنت صليب جديد يحمله المسيح يا ريت تمسك العبارة دي أنا مجدتك على الأرض هل أنت مجدت الله أم مجدت نفسك في خدمتك بتمجد الله ولا بتمجد نفسك بتظهر ذاتك ولا بتظهر ربنا يوحنا المعمدان اللي مجد ربنا قال ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص قال انا مش حاجه هو كل حاجه هل انت تريد ان تتقدس امام الناس ام بتقول لربنا يتقدس اسمك ان كنت انت تمجد الله فماذا فعلت من اجل تمجيده اذا مجدت الله هو يمجدك إذا مجدت الله هو إيه؟ يمجدك. في آية جميلة جدا في رمية 8 سبق فعرفهم سبق فعينهم. شوف يقول إيه؟ الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا عجيب ان ربنا بيمجدنا واحنا ما بنمجدش ربنا اول مجد اعطاه لنا الله انه خلقنا على صورته اول مجد اعطاه لنا الله انه خلقنا على صورته تاني مجد اعطاه لنا الله انه جعلنا اولاده ثالث مجد أعطاه لنا الله إنه أسكن روحه القدوس فينا وجعلنا هياكل لروحه القدوس رابع مجد أعطاه لنا الله أشركنا معه في عمله أشركنا معه في الخدمة أشركنا معه في بناء الملكوت خامس مجد أعطاه الله للبشرية المعجزات والآيات يا ما ربنا مجد أولاده فهل نحن نمجده أنا مجدتك على الأرض يا ريت الآية دي تملى قلبك تملى فكرك تملى حياتك كل وقت تقول له أنا مجدتك على الأرض طب مجدتني على الأرض إزاي العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته أنت بالشكل ده تمجد ربنا العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته السيد المسيح قدر يقول العبارة دي احنا نقدر نقولها أنا عايز أقول ملاحظة بسيطة في الآية دي ملاحظة بسيطة طبعا آه، لم تغرب على أذهانكم المتوقدة ما قالش السيد المسيح العمل الذي أعطيتني لأعمل قد عملته انت اعطيتني الاعمال اللي انا عملته ما قالش العمل الذي اعطيتني لاعمل قد عملته وانما قال قد اكملته قد اكملته يعني وصلت فيه الى حد الكمال تقدر تقولها دي لا ده انا اقدر اقول لك انت لما تقولها تقولها بمعنى غير معنى المسيح هقول لك ايه هو المسيح يقول العمل الذي أعملتني أعطيتني الأعمل قد أكملته يعني وصلته إلى حد الكمال اللي ما فيش بعد كده أنت تقول له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته يعني إيه؟ يعني أنت يا رب بديت فيه بنعمتك وأنا كملت لكن لوحدي ما عملتش حاجة أنا كملت اللي أنت عملته وحتى لما كملته بدونك ما أد- ما اقدرش اعمل حاجه كملته بك او انت كملته بنفسك ونسبته الي ولا الكلام ده هيصعب عليكم ما يصعبش عليكم حاجه يعني العمل الذي اعطيتني لاعمل كنت شريكا معك في اكماله دخلت في شركة الروح القدس زي ما قال بولس نحن عاملان مع الله واشتغلت معاك في إكماله لكن أنا أكملته لوحدي ما أقدرش أقولها يا رب أبدا ده أنا ما أقدرش أمشي خطوة من غيرك ولا قيد أنملة العمل الذي أعطيتني لأعمل أقول إيه بس المسيح يقول قد أكملته وانا اقول له العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته اكملته لما يكون انا واكملت لما تكون انت العمل الذي اعطيتني ايه قد اكملته انت وانا كنت اداه في يدك في اكماله مش انا يا رب ليس لنا ليس لنا لكن لاسمك القدوس اعطي مجد لما انت تقول الآية دي العمل الذي أعطيتني الأعمل قد أكملته دي معناها الأمانة الكاملة في الخدمة والدقة الكاملة في الخدمة وفي الحياة الشخصية ليه بقى في الخدمة وفي الحياة الشخصية العمل الذي أعطيتني لأعمل كان جزءا منه من أجل نفسي في تقديس هذه النفس لك وجزء منه من اجل الاخرين لقياده الاخرين اليك ده العمل اللي اعطاك الرب اليه زي ما قال لاحظ نفسك والتعليم هما الاتنين مع بعض لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك فانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا اذا نفسك والاخرين دول مع بعض فالعمل الذي أعطيتني لأعمل جزء منه عن نفسي وجزء منه عن الآخرين هل أنا أكملت من جهة نفسي ومن جهة الناس الأمانة من جهة النفس ومن جهة الآخرين الكمال في الحياة والكمال في الخدمة العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته تشمل جميع مسؤولياتك في الحياة كلها جميع مسؤولياتك سواء مسؤولياتك الشخصية مسؤولياتك العائلية مسؤولياتك الدراسية مسؤولياتك في عملك كل مسؤولياتك العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته يوسف الصديق عمله من جهة نفسه قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله فحفظ نفسه ومن اجل الاخرين كان سبب حياه للناس كلهم اثناء المجاعه يعني عمله كتموين كان عمل ربنا اعطاه اياه برضه لحفظ حياه قال له العمل الذي اعطيتني قد اكملته فكان ناجحا كانسان وكان ناجح كايه كوزير تموين وكان ناجح كسجين كل المساجين كانوا يحبوه ومدير السجن ساب كل حاجه في ايديه وكان ناجح كخادم في بيت فوتيفار اي عمل اعملتني قد اكملته علشان بي- كده يقول لك ايه على الرجل البار في المزمور الاول او عن الانسان البار في المزمور الاول يقول وكل ما يعمله ينجح فيه كله كل عمل تعمله ينجح فيه قد أكملته واحد ينجح في الثانوية العامة ويجيب مجموع خمسين في المية يقول له قد أكملته أكملته فين بقى أما أنت بتتسول على أبواب الكليات ومش راضين يدخلوك تبقى أكملته إزاي أكملته يعني وصلت فيه للكمال في كل مسؤولياتك في عملك في أسرتك عليك واجب جوه الأسرة عمل تعمله قد أكملته لكن تبقى في الأسرة ومش قادر تعمل أي عمل روحي أو حتى مش قادر تكسب محبة الناس تقول له إزاي العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته بيقول لك وقصها على أولادك الوصايا دي وتكلم بها حين تجلس في بيتك دي دي أكملتها دي فين الوصية دي أكملتها لما تذكر الآية دي تقول لنفسك هذا السؤال هل يوجد شيء غير كامل في حياتي أنا مطالب بإكماله؟ هل يوجد شيء غير كامل في حياتي أنا مطالب بإكماله؟ افحص نفسك. طيب من ضمن الأعمال الذي التي أعطيتني لأعمل هي إيه؟ أنا أظهرت اسمك للناس. أنت أظهرت اسمه للناس ولا بتستحي من ذكر اسمه ولا بتختفي عند ذكر اسمه ولا بتخجل من ذكر اسمه ايه الحكايه انا اظهرت اسمك للناس يعني انا فخور بك يا رب اسمك هو تلاوتي هو لهجي هو انشودتي الحلوه محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي انا اظهرت اسمك للناس كل ما يقابلوني اقول لهم ربنا موجود ليه أظهرت اسمك للناس الذين أعطيت أنا أظهرت اسمك للناس لأن أحببت اسمك أحببت اسمك حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك أنا بحب اسمك ده أظهرت اسمك للناس ممكن واحد يزور واحد تاني ويتكلم في أي موضوع ما عدا اسم ربنا هو اللي ما بيظهرش في المناقشة هو اللي ما بيظهرش إيه في المناقشة قاعد مع الناس وتتكلم مع الناس ايه الحكايه الخليج الكويت صدام ايه تاني طب ما تقولش ربنا ما ربنا لو دخل الناس هتستريح في الامور دي كلها وتشعر ان ربنا آه، ماشي بيشتغل كل المشاكل بيحلها ربنا اهي موجوده مشاكل لكن ربنا بيحل مين او واحد يقعد مع الناس يتكلم أي- على اي حاجه يتكلم على اي حاجه ما عدا ربنا انا اظهرت اسمك للناس اسمك على لساني اسمك ايه على لساني عشان كده في الصلاه الربانيه اول طلبه ليتقدس اسمك يتقدس اسمك ازاي اظهرته للناس اظهرته للناس في علوه في سموه في ازليته في قدرته في اعاجيبه في معجزاته في قداسته انا اظهرت اسمك للناس واظهرت اسمك للناس بالطريقه اللي هم احبوا بها اسمك حببتهم في اسمك حببتهم ايه في اسمك لدرجه اول ما ابتديت تتكلم الناس قالوا اسم الله عليك اسم ربنا عليك يعني انا اظهرت ايه اسمك للناس كل واحد يا رب انت دفعته الى طريقي انا اظهرت اسمك ليه كل واحد انت دفعته لطريقي سمحت ان انا اتقابل معاه سمحت ان انا اتعرف بيه اظهرت له اسمك ليه بقى لان دي شغلانتي انا ملياش شغلانه غير كده انه اظهر اسمك للناس طب لما تظهر اسمه للناس وانت ملخبط في حياتك حد هيصدقك حد هيتأثر مش ممكن عشان كده في في رسالة يوحنا الأولى إصحاح ثلاثة يقول إيه؟ بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون أنت أظهرت اسمه لله باين باين إنك أظهرته لذلك السيد المسيح في أظهرت اسمك للناس قال تكونون لي شهودا تشهد للرب فلما تشهد ليه بتظهر اسمه للناس وهنا اسالك سؤالا او اصب سؤالا في اذنيك واتركه هناك ايه السؤال ده كم احد احب الله عن طريقك كم احد احب الله عن طريقك بلاش احب كم احد عرف الله عن طريقك كم واحد سمع عن الله عن طريقك شوفوا في قصة جوليات الجبار في قصة جوليات الجبار كل الناس بيتكلموا عن حاجة ما عدا ربنا الراجل الكبير الراجل الضخم الخوف اللي بيقول الملك بيقول من يعمل آه، اللي يقدر يعمله الجيش ما فيش غير كده التهديدات الجبروت ما فيش محدش بيتكلم عن ربنا أول ما دخل داوود دخل اسم ربنا جوه الجيش قال لهم من هو هذا الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي الله ده أول مرة نسمع عن كلمة الله الحي دي وسط الجيش الجيش مش قاعد يقول غير الراجل اللي بيخوف اللي بيهدد اللي بيعمل اللي فيه مكافأة للي ينتصر عليه ما فيش غير كده وبص للراجل وقال له ايه اليوم يحبسك الرب في يدي انت تاتيني بسيف ورمح وانا اتيك بايه انا باتيك باسم رب الجنود اتيك بقوته ابتدى اسم ربنا يخش في الميدان كان زمان الناس بيتكلموا عن الخوف عن الرجل الصاعد عن الجبروت لكن ابتدى الكلام عن ربنا داوود دخل اسم ربنا جوه الميدان دخل اسم ربنا في معركته مع جولياط انا اظهرت اسمك للناس ما هو جولياط وهو بيهدد ما كانش حاطط قصاده اسم ربنا ده ابدا زي ما بيقول داوود في المزمور ولم يسبقوا ان يجعلوك امامهم قاعدين يهددوا يتكلموا هنعمل هنسوي ولكن لم يسبقوا ان يجعلوك ايه امامهم انا اظهرت اسمك الناس قلت لهم ربنا موجود اهو اللي عندكم اعملوه انتم لم ترفضوني بل رفضتوا الله اهو ده الكلام اسم ربنا دخل في الخط انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني تعرف كلمة الذين أعطيتني دي تنطبق على كل واحد ربنا يبعته في سكتك هو أعطاك ربنا إياه ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب الذين أعطيتني في الأول أهل بيتي ليكن وأعطيتني ناس كتير وأعطتني أصدقاء وأعطتني تلاميذ وأعطتني معارف وأعطتني جيران ده في ناس يتكسفوا يتكلموا ربنا يقول لك أحسن نقول له ده متدين لا لا لا لا, لا خليك بعيد ليه متدين ده خطيه اسكتوا اسكتوا احسن يفتكروكم من بتوع الاحد وبتوع الاحد دول خطيه نكتفي من كده نكمل بعدين اتفضل